أي أنا أشكركم الأول على إن أنتوا أشركتوني في الدورة دي والحقيقة أنا بتعلم من أبونا مرقس إنه مهما كان العدد قليل فالهدف أهم من أي عدد وتكوين أسرة أو بيت مسيحي ده في حد ذاته آه، هدف يستحق كل آه، وقت وكل مجهود عشان نوصل الأول آه، لموضوع النمو في اتجاه الزواج والموضوع عنوانه يوحي انه الزواج ده بعيد واحنا بننمو في الاتجاه زي يعني بنقول مثلا النمو في الحياة الروحية النمو في الخدمة كمان النمو في اتجاه الزواج لأن الحقيقة ممكن الواحد يبقى خاطب بينمو عكس اتجاه الزواج فده اللي عاوزين نستوضحه النهاردة هراجع الأول الزواج في الكتاب المقدس بسرعة أول أيقونة للزواج طبعا أنتم فاكرين آدم وحواء الأول آدم اتخلق لوحده وبعدين اه اتخلق بعد ما الدنيا اتخلقت وده دليل ان ربنا بيحبه وكل حاجة مهيئة بالنسبة له اه لكن نفاجأ ان ربنا بيقول لا يحسن ان يكون آدم وحده آه طبعا الناس هنا بت بتتخض يعني وحده ازاي وانت يا رب معاه وحده ازاي وحواليه حيوانات وخليقة وكل حاجة في خدمته يعني لكن زي ما الآباء علمونا أن ربنا من محبته شاف أن آدم في احتياج اجتماعي في احتياج بشري لشخص يكمله في احتياج لشخص إنسان زيه يكمله ما يلغيش احتياجه لربنا الغير محدود ما يلغيش احتياجه للبشر للطبيعة والخليقة والحيوانات لكن ده احتياج من نوع مختلف احتياج إلى شريك حياة فقال لا يحسن أن يكون آدم وحده وعلى رأي أحد الأساقفة لما يقول آدم كان عمال يتفرج يلاقي الحيوانات كلها اتنينات هو الوحيد اللي ماشي في آخر الطابور لوحده فكان بيغير يعني من الحيوانات انها ماشيه كلها couples يعني وهو لوحده اللي ما عندوش شريك من نوعه يعني فربنا عمل سيناريو خلق حواء اوقع عليه سباتا وبعدين خد ضلعه وعملها حواء لما شافها ادم قال تعبير مهم قوي قال هذه ايه لحم من لحمي وعظم من عظامي دي حتة مني وعلى طول يقول كاتب سفر التكوين لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته بمعنى إن عشان السبب ده عشان إحساس الراجل إن مراته حتة منه وإن هما أصل واحد وإن هما مكملين لبعض وإن هما طبيعة واحدة فبيبقى كل انسان بيميل انه يتفطم وينفصل عن اهله ويتحد بزوجته او زوجه ده الشكل الاولاني الجميل ادم وحواء ادم يمثل الراجل في كمال رجولته المسؤول عن مراته هذه لحم من لحمي عظم من عظامي انا مسؤول عنها يعني لانها حته مني ونشوف كمان حواء وهي تخضع أو وهي تنتمي إلى الرجل بقت حتى من انتمائها لي عشان كده بنسمع في سر الإكليل انسي شعبك وبيت أبيك انت بقيتي تبع واحد تاني بقيتي حتة منه الحقيقة الشكل ده هو الشكل الفردوسي يعني ده الشكل الكامل أو المتكامل للعلاقة الزوجية اللي بيربطهم علاقة حب وثيق جدا بيخليهم هما الاتنين واحد علاقة حب يخليهم هما الاتنين واحد تبقى حواء حتة من ما تحسش انها غريبة عنه وبالنسبة له هي جزء من الكلام ده خده معلمنا بولس وهو بيتكلم عن الزواج المسيحي وعاده تاني وقال لأنه لا يستطيع أحد أن يبغض جسده قط بل يقوته ويربيه وهكذا كل راجل مع مراته يعني ما فيش ما فيش راجل يقدر يكره مراته مش ممكن لان لو عمل كده يبقى مش طبيعي يبقى كانه بالظبط بيكره نفسه وطالما بنقول عن الشخص اللي بيكره نفسه انه مش طبيعي نفسيا مش طبيعي كذلك الزوج اللي ما يقدرش يحب مراته حب كافي بيعتبر غير طبيعي لأن ليس أحد يبغض جسده بل يقوته ويربيه وبعدين المثال لكده المسيح والكنيسة فيقول بقى عن الكنيسة عننا لأننا نحن ها من لحمه ومن عظامه عشان يفكرنا بتعبير مين آدم لما قال على حواء هذه لحم من لحمي وعظم من عظام فبيقول لنا احنا ككنيسة المسيح بيشاور علينا يقول نفس التعبير يقول الناس دي حتة مني الكنيسة دي لحم من لحمي وعظم من عظام وعشان كده الحقيقة سر الإفخارستية هو سر الزواج بالله إنجاز التعبير سر اتحاد الكنيسة بالمسيح بنرجع نتحد بيه ونصير واحدا معه سر الشركة الزيجية مع الله سر عجيب قوي لأن فيه بنتحد بالله نبقى حتة منه بقى هذه لحم من لحمي وعظم من عظم المرحلة الثانية دي الصورة الأولانية للزواج صورة مشرقة وجميلة وكلنا بنشتاق ان احنا ندخل في الصورة دي العلاقة اللي ما فيهاش خلاف كلها سلام فيها حب حقيقي فيها مسؤولية من الرجل كتعبير حب وفيها خضوع من المرأة كتعبير حب وعلى فكرة مشكلة الخضوع دي مشكلة بقت مزعجة جدا مشكلة خضوع الست لأن احنا في مجتمعات بتشوه الصورة دي فكل البنات اللي طالعين ده في رأيي يعني عندهم رج... رفض لفكرة الخضوع ده ايه يعني يعني ما بيفهمش اكتر مني يعني مستواه العلمي زي زي ما انساش مرة كنا عاملين مؤتمر عن الزواج في الأطباء وبعدين ابتدينا نقرا النص بتاع رسالة معلمنا بولس لأهل أفسس أما النساء فليخضعن لرجالهن فواحدة رفعت إيديها وقالت إذ ضمنا إن النص ده سليم يعني وصل رفض الفكرة إلى التشكيك في النص نفسه لأنها فكرة بالنسبة لناس كتير مزعجة الحقيقة الفكرة دي في إطار الأيقونة الأولى بتاعت آدم وحواء مش مزعجة ليه؟ آدم مسؤول عن مراته تعبير الحب بالنسبة له إن هو مسؤول عنها عشان كده المسيح بيبقى مسؤول عن الكنيسة ويبذل نفسه من أجله وده اللي بيقوله معلمنا بولس في أفسس في قراية بولس الإكليل لما بيقول إنه يعني مقد... آآ آآ بيقدم نفسه للكنيسة لكي يحضرها لنفسه شوفوا هو بيقدم حب ويموت عشانها ويفديها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة بلا عيب كذلك الراجل بيحب مراته قوي او ادم بيحب مراته جدا فيبقى مسؤول عنها وتعبير الحب في المرأة اللي يت... اللي ي... آه... آه... يعني الأنثى من صفاتها ال- ال- النسائية إنها تميل أن تحتمي في شخص طبيعة البنت كده وطبيعة الست كده الراجل بطبعه واعتقد دي هتدرسوها وتاخدوها محاضرة او تناقشتوها وعارفينها الراجل بطبعه يميل انه يتصدر ويت... ويبادر ويكون مسؤول يعني الراجل تكميل صفاته انه يكون مسؤول الست تكميل صفاتها انها تكون dependent يعني متكلة متكئة على عريس على آه، ذراع حبيبها يعني. يعني هو اللي يسندها هي تحب انها تكون متكلة وهو يحب يكون مسؤول طبيعة العلاقة كده فالعلاقة دي كانت متكاملة وجميلة في آدم وحواء هو مسؤول وهي وراء ماشية وراه لكن لازم نميز حاجة ان ال- من البداية ما كانش في تمييز في القيمة يعني ايه يعني واحد يسأل انهي احسن ادم ولا حواء مفيش حاجة اسمها احسن ليه واحد يقول لا ادم اتخلق الاول يبقى ادم احسن نقول له لا مفيش ولا ادم جه تاني الا وسبقته حواء فاهمين وده اللي قاله بولس معلمنا بولس في كورنثوس بعد كده قال لانه كما ان المرأة من الرجل كذلك الرجل بالمرأة يعني ايه يعني صحيح حواء طلعت من ادم لكن كل راجل جه بعد كده جه من ام فاهمين فمحدش هيقدر يقول مين احسن ادم ولا حواء مفيش احسن لأنه التصنيف ده ما كانش على أساس القيمة الإنسانية أمام الله مين أحسن في القيمة لا كان على أساس التمييز في الصفات لكن هما الاثنين متساويين في القيمة الحتة دي مهمة قوي لأن دي هتريح قوي موضوع الخضوع بعد كده هما الاثنين متساويين في القيمة القيمة الإنسانية هما الاثنين واحد عشان كده يجي- يقول أحد الآباء أن ربنا في ترتيبه خلى حواء تطلع من جنب آدم وطبعا ده إشارة أن الكنيسة خرجت من جنب المسيح لما اتطعن لما نام على الصليب نفس السيناريو ها؟ المسيح لما نام على الصليب خرج منه دم وماء طلعت منه الكنيسة كنيسة العهد الجديد كذلك الرجل لما وقع عليه سبات خرجت منه حواء فيقول احد القديسين لا خدها من راسه عشان تتريس عليه ولا خدها من رجله عشان ايه ما يدش عليها ويتريس عليه خدها من جنبه عشان تكون مساوية له في القيمة الحتة دي مهمة عشان كده تعبير ربنا عن حواء يقول اجعل له ايه معينا نظيره هنا التناظر بمعنى تساوي في القيمة الاتنين متساويين في القيمة مفيش احسن مش آدم أحسن من حواء ولا حواء أحسن من آدم لكن مع التناظر ما هماش فوتو كوبي من بعض ليه؟ لأن لو اتنين نسخة واحدة مش هيعملوا إيه؟ الت- ال- التعاون أو الاتحاد خلي بالكم الفكرة دي التناظر يخلي قيمة كل واحد مساوية للتاني إذا الراجل يساوي المرأة في القيمة القيمة مقصود بها القيمة الإنسانية والقيمة أمام الله إنسان وده الفكر المسيحي السليم لكن مختلف عنها في الصفات عشان يقدروا يكملوا بعض واضحة الفكرة دي لأنه لو كان شبه آدم طبق الأصل ما كانش ربنا قال لا يحسن أن يكون آدم وحده عاوز يكمله هيكمله بشخص مساوي له في القيمة ومختلف عنه في الصفات ومن هنا بيحصل الاتحاد الزيجي ومن هنا بيحصل كرامة المرأة أنها مساوية للرجل في القيم ده الفكر المسيحي اللي ماشي مع الأيقونة الأولانية الصورة الأولانية بتاعت آدم وحواء وبعدين الصورة نمرة اتنين جت الخطية انتوا عارفين الخطية ابتدت ازاي وحواء كلت وادت لآدم ياكل وتاخدوا بالكم هنا المبادرة ما كانتش من آدم كانت من حواء وخ- وآدم هو اللي خضع واتقلبت الآية يعني ما عادش ادم هو اللي بيتصدر الحياه وبيتصدر الحياه الروحيه وبيتصدر الخضوع لله لا ساب مركزه ساب مسؤوليته وخضع للمراه في شيء خطا وهي نفسها هي اللي قدمت له اغراء هنا المهم الخطيه دخلت لما دخلت الخطيه العلاقه الجميله اللي شفناها في ادم وحواء تشوهت العلاقة بين الرجل وامرأته بعد السقوط باظت تشوهت ليه؟ آدم بطبعه المفروض يبقى مسؤول عن مراته ماشي؟ حتى لو غلطت المفروض ايه؟ هو المسؤول فين الرجولة بتاعتك يا آدم؟ جه ربنا يكلمه قال له الست اللي اديتهاني هي السبب ايه بقى الشغلة دي؟ فين الجد... فين الرجولة يعني؟ فاهمين؟ هو ترك صفاته الأولانية هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي امال بتتبرأ منها ليه؟ واخدين بالكم؟ الصورة تشوهت الراجل تخلى عن مسؤوليته كرجل عن زو- مراته ومراته تخلت عن خضوعها للرجل وبقت هي اللي بتمشيه وتشوهت العلاقة ومن هنا بنشوف الزواج في العالم الزواج اللي حوالينا بمشاكله هو صورة للزواج الساقط أو الزواج المنحرف الأصل مش كده الأصل مش كده يعني إيه زواج منحرف؟ هتلاقوا بقى إنه بدل ما آدم يكون مسؤول عن مراته بقى يتسيد عليه إيه الفرق بين المسؤولية والسيادة؟ تفرق تفرق كتير قوي تفرق بين إن هو مسؤول عنها مسؤول عنها وده نفس النص اللي بيتقال في سر الاكليل انت مسؤول عنها بعد والديها مش كده اتقلبت حكايه المسؤوليه الى ايه محاوله للاستعباد محاوله للسياده ان الراجل يمشيها غصب عنها في فرق ضخم بين الكلمتين بين ان الراجل يكون مسؤول عن مراته وبين الرجل يكون آآ آآ سيد مراته سيد بالمعنى الخطأ لأن سيد ممكن تقال بمعنى تاني الفرق ايه الفرق في كلمة واحدة الفرق هو الحب اللي بيمارس سلطاته على مراته يستعبدها يغض يخضعها ده اساسا بيحب نفسه بيحب نفسه لكن اللي مسؤول عنها اللي مسؤول عنها بيحبها تفرق كتير قوي خلي بالكم المعنى ده مهم في السقوط بان ان ادم تخلى عن المسؤوليه وتبرأ منها لما غلطت وبدأ آدم وكل آدم يمارس سلطان الاستعباد لزوجته وهنا طلعت الصور المشوهة في كل جيل لدرجة أنه فئات كثيرة حتى الشعب اليهودي نفسه ما بقاش يحترم المرأة وبقى الراجل الفريسي من دول يقف يشكر ربنا يقول له أشكرك يا رب لأني ولدت رجل وليس امرأة ولدت يهودي وليس أممي ولدت صحيح وليس أبرص تصوروا بيشكر ربنا انه راجل مش ست زي ما بيشكر ربنا ان هو سليم مش ابرص شوفوا شوفوا التفكير الحرف قد ايه في الفكر اليهودي وده نشوفه حتى لما التلاميذ رجعوا مرة لقوا المسيح يتكلم مع السامرية يقول الكتاب فتعجبوا لأنه يتكلم مع امرأة يا سلام بالدرجة دي أصلها ما, ما يصحش ما يصحش كرامة المرأة ومكانتها وقيمتها تشوهت بالخطية بعد السقوط تشوهت من حيث القيمة ما بقتش مساوية للرجل هي في الأول مساوية له في القيمة ومختلفة عنه في الصفات بعد السقوط ما بقتش مساوية له في القيمة في نظر الناس ليه؟ بقت درجة تانية بقت مستعبدة والراجل هو اللي بيستعبدها وما بقاش خضوعها عن حب بقى عبودية يبقى أنا ميزت بين كلمتين كلمة المسؤولية والاستعباد وبين الخضوع والخنوع فرق كبير قوي الآباء يميزوا الفرق ده في كلمة واحدة بس كلمة الحب الراجل اللي بيستعبد مراته بيحب نفسه مش بيحبها الراجل اللي يبقى مسؤول عن مراته حتى لو خد شكل السيادة أحيانا لكن السيادة دي من أجل خلاصها عشان راحتها مش عشان راحته كذلك المرأة اللي بتخضع للرجل بتخضع له بحب أما المرأة التي يعني غصبا عن عينيها ماشية وراه فليس هذا خضوع لأن الخضوع ملوش معنى إلا في الحب المهم ده الشكل الثاني الأيقونة الثانية أيقونة مشوهة زي ما طبيعة الإنسان تشوهت بالسقوط ما بقاش قادر يشوف ربنا ما بقاش قادر يقاوم الشر اللي جواه كذلك العلاقة بين الرجل والمرأة باظت تشوهت ماشي يبقى شفنا الأيقونة الأولانية اللي احنا بنتجوز على أساسها دلوقتي في المسيحية بنرجع للأصل مش لل... للتشويه وشفنا الأيقونة السائدة في المجتمعات المحيطة بينا اللي تلاقي الراجل عاوز يبقى رئيس والست مذلولة وساعات تتقلب الآية بقى في المجتمعات الغربية لأن الست عاوزة تنتقم وتتحرر من سلطان الرجل مش من مسؤوليته اي ست تتمنى ان الراجل بتاعها يبقى مسؤول عنها لكن اي ست تتمنى ان الراجل ما يذلهاش فتحررت المرأة تحرر خطوة وبقت مسترجلة يعني sorry في التعبير بقت واخدة مكان الراجل نيجي للأيقونة الثالثة لأن دي المهمة بقى الشكل الثالث والأخير مرحلة ما قبل السقوط مرحلة جميلة قوي مرحلة السقوط العلاقة مشوهة بين الرجل ومراته الزواج نفسه مهلهل مشوه العلاقة الثالثة نفاجأ أن المسيح له المجد فداء الزواج يسموه أو الزواج بعد الفداء لأن زي ما المسيح فدى الإنسان فدى الزواج المسيح لأن الإنسان في رجل في نظر الله رجل وامرأة خلي بالكم الإنسان في نظر الله في الكتاب المقدس مش راجل بس لا الإنسان في نظر الله رجل وامرأة عشان كده يجي في سفر التكوين يقول لك ذكرا وأنثى خلقه ومرة تاني يقول خلقهما فاهمين؟ لدرجة بقى إن الفكر اليوناني الفلسفي طلع بفكرة جميلة قوي طلع قال حاجة جميلة فكرة أفلاطونية لذيذة قريبة قوي لفكرة الإنجيل يقول إن الإنسان أساسا حاجة اسمها أندروجين كائن اسمه أندروجين الكائن الأندروجيني ده جت قوة قسمته اتنين وعايز طول حياته يدور على نصه التاني خلي بالكم المعنى هو نفس التعبير اللي بنقوله بالبلدي نصك التاني فين ها نفس فكرة اكتمال الرجل بالزواج واكتمال المرأة بالزواج فكرة أفلاطونية نقلوها عن الكتاب المقدس أو نقلوها عن الفكر الأصيل بتاع احتياج الرجل للمرأة واحتياج المرأة للرجل واكتمال الرجل بالزواج واكتمال المرأة بالزواج ندخل في المرحلة الثالثة جه المسيح له المجد عاوز يصلح الزواج يعيده تاني للشكل السليم أول معجزة يعملها المسيح إيه؟ عرس قنا الجليل طبعا الاباء وقفوا عند الحته دي وانشغلوا قالوا ايه الحكايه ده اذا الزواج قضيه مهمه جدا في فكر المسيح حتى ان اول معجزه يعملها تكون في سر اكليل في حفل زواج ده معنى كده هو بيخطط عشان يغير خلي بالكم يجدد يفدي الزواج الموجود يرجعه تاني للاصل اللي خلقه للأيقونة الجميلة بتاعت آدم وحواء قبل السقوط تاخدوا بالكم أن المسيح حضر عرس قنا الجليل مع تلاميذه ومع أمه وإحنا بنسمي العذراء إيه؟ حواء الجديدة مش كده؟ أو أم كل حي ونعمل بقى مقارنة جميلة في التسبيح هنقول حواء القديمة ورثتنا الخطية والموت وحواء الجديدة ورثتنا الحياة الأبدية والخلاص ماشي؟ حواء الأولانية دخلت الغلب والخطيه ازاي ما سمعتش كلام ربنا ما سمعتش كلام جوزها مش كده فوقعته حواء الجديده اللي هي العذراء تلاقيها في عرس قنا الجليل بتعمل ايه تيجي توصينا وتقول ايه مهما قال لكم فافعلوا العذراء تساوي ايقونه المراه في العهد الجديد اللي شغلتها الأساسية الخضوع بحب ودي واضحة في البشارة برضه خبر صعب قوي جاي للعذراء هتبقي أم وانت بنت وانت عذراء ها موافقة انت تؤمر ليكن ليك قولك عشان كده الاباء وقفوا عند ليكن ليك قولك دي فرحوا بيها جدا قالوا ما لم تستطيع حواء الاولى ان تفعله ما قدرتش تخضع بكبرياء ما قدرتش تحب لدرجة الخضوع والتسليم لله في شخص آدم زوجها صنعته حواء الجديدة وخضعت وحررت كل امرأة من عبودية الموت اللي دخلتها حواء الأولانية كلام صعب شوية هنقول في الكلام السهل دلوقتي يعني ايه يعني المسيح دخل عرس قنا الجليل وحول المية الخمرة عاوز يقول انه العلاقة ستتحول من مجرد علاقة إنسانية فيها الشد والجذب فيها محاولة كل واحد أن يتسلط على الآخر خلي بالكم ما هو الست دلوقتي في الشكل الساقط هي صحيح بتضطر تقول حاضر لكن ليها طرقها ليها أساليبها إنها تمشي الراجل مش كده؟ ده معروف دلوقتي في علم النفس وعلم الاجتماع ان الست بتقول حاضر بس بتعرف تمشي جوزها برضه بس هي في الظاهر بتقول حاضر فهي محاولة متبادلة من الاثنين في الشكل الساقط الشكل السائد ان يعني كل واحد يتسلط على الاخر لان الحكاية ما بقتش حب قد ما بقت انانية ماشي فالمسيح لو المجد ياخد هذا الماء العلاقة البشرية العادية دي ويحوله الى خمر الى طبيعة جديدة الى مستوى اخر الى حب الرجل يحب امرأته جدا ويفديها بعمره زي ما عمل المسيح والمرأة تحب رجلها جدا وتخضع له بفرح مبسوطة انها تخضع له ودي الايقونة اللي عملها المسيح له المجد بنفسه العريس كان مسؤول عن الكنيسة لا بتسلط ولا بت كان مسؤول عن الكنيسة لا بتسلط ولا بتشنج ولا ب- بسيادة لكن بحب وبذل وبذل نفسه لأجلها مات بدلها الكنيسة في المقابل أمام هذا الحب تخضع له بفرح كلنا بنعمل كده نخضع لله ونطيع وصيته كعروس ليه بفرح لأن احنا متأكدين من الحب مش حاسين بالعبودية فاهم واخدين بالكم الفرق مش حاسين بالمهانة واحنا بنعبد ربنا أو بنخضع له بالعكس لأنه خضوع حب فالشكل الجديد الشكل الجديد للزواج المسيحي بقى إذا في زواج أولي خالص آدم وحواء قبل السقوط وده جميل قوي تشوه بالسقوط و- وساد في الدنيا كلها اللي حوالينا ده كله زواج مشوه يستعاد بعمل الخلاص والفداء والأسرار إلى زواج مسيحي بقى درجة محترمة جدا علاقة حب متبادلة يحب الرجل امرأته كنفسه والمرأة تحب رجلها جدا فتخضع له ما يبقاش الخضوع آه، آه، مهانة أو ذل بالعكس يبقى خضوع حب مفيهوش مشكلة عشان الوقت ما يجريش مننا آه، هقول معنى تاني و- و- وخلص آه، احنا دلوقتي انتوا دلوقتي في فترة خطوبة العلاقة مع ربنا على الأرض بيشبهوها بفترة الخطوبة يعني نفس بولس يقول خطبتكم لرجل واحد فاحنا في علاقتنا مع ربنا دلوقتي علاقة خطوبة الجواز نتجوز ربنا امتى انجاز التعبير ها لما نوصل السماء يعني الاتحاد بالله اتحاد جزئي النهارده وده اللي بيحصل فترة الخطوبة في نوع من التقارب ولكن غير متكامل يكتمل فين؟ في الزواج العلاقة بالله بيننا ككنيسة أو كشعب أو كأفراد بالله هي علاقة خطوبة احنا دلوقتي نعتبر مخطوبين لربنا وعشان كده في تعبيرات كتيرة قوي عن الخطوبة في العلاقة بين العريس والعروس أو بين الإنسان وربنا يكتمل تكتمل العلاقة مع الله فين في السماء لما نخلع هذا الجسد ندخل إلى آه، إلى مجده نلتحم به ونتحد به اتحاد كامل واضحة الفكرة دي طب احنا بنعمل ايه في حياتنا على الارض بنجاهد بننمو في الحياة الروحية ليه عشان نوصل السما عشان نتجوز واضحة الفكرة دي خليكم معايا في المفهوم ده وصل المفهوم ده احنا بنغش من الكتاب ان احنا مخطوبين لربنا بنجاهد عشان نوصل ونرتاح نرتاح في الزواج لكن لو ما جاهدناش ممكن من ما نوصلش السما كذلك كل خطيب وخطيبته ما كانش فترة الخطوبة فترة جهاد مش روح يعني روحي ده جزء منه بس مش بس روحي يبقى مش هيوصلوا يعني ايه جهاد بقى على مستوى الخطوبة اقول كلام عملي شوية وبعدين امشي يعني ده الموضوع بقى بتاع النمو في اتجاه الزواج احنا عرفنا ان الزواج المسيحي هو اكتمال الحب هو حب حقيقي بين الطرفين ما فيهوش الانا خالص ما فيهوش مصلحتي ما فيهوش راحتي ما فيهوش سعادتي في راحتها في سعادتها في هي عاوزه ايه وهي كمان تقول هو عاوز ايه مصلحته ايه راحته فين سعادته فين واخدين بالكم من طريقه التفكير هو ده الزواج المسيحي هو ده الحب هو ده علاقه المسيح بالكنيسه اغسطينوس يقول تعبير جميل قوي يقول لما كان المسيح في الجسد على الارض الايديا اللي عاوزين ندخل فيه الموضوع ده ما يجيش بين يوم وليله ابدا وده سر التسميه النمو في اتجاه الزواج ازاي انمو عشان اخرج بره انانيتي كلنا كلنا انانيين بدرجه دي حته طبيعيه فيه في الس- في السيكولوجي يقولوا كده الانسان اساسا اول ما بيتولد في سنينه الاولانيه بيدور حوالين اناته اناته انا بيدور حوالين نفسه العالم كله بيدور حواليه هو والنضج انه يكبر ويبتدي ي- يطلع بره الانانيه بتاعته في ناس كتير قوي ما استوتش ما كبرتش وظ- ويظل في كل واحد فينا جزء من الانا انا عاوز انا قلت انا شايف راحتي وهكذا فالموضوع ده دي ده يعني جهاد في الخطوبة بقى ازاي الواحد يقعد يفكر كده انا بعمل ايه عشانها وبعمل ايه عشاني ويكون امين مع نفسه ساعات الواحد يكون بيعمل عشان نفسه تحت مسمى كبير هيقول لك ايه طب ما انا بشتغل وبجيب فلوس عشان ابتدي هي بس عاوزه تتفسح و... بالراحه بس انت بتشتغل لانك بتحب الشغل او بتحب الفلوس او عاوز تلاقي نفسك بالراحه هو ده مش مش هو ده اللي على مزاجها مين قال فكر هي ايه اللي عاوزاه مش هي ايه اللي عاوزاه في نظرك تفرق فاهمين الفرق يعني هي عاوزه ايه من منظوري انا غير هي عاوزه ايه من منظرها هي وعشان كده السؤال بتاع افهم الاخر ده مهم قوي انت فهمت هي عاوزه ايه هي مش عاوزه هديه غاليه يا سيدي بس هي عاوزه كلمه حلوه هي عاوزه شويه وقت هي عاوزه تفاهم هي عاوزه احترام هي عاوزه تقدير هي عاوزه تسالها عن شغلها هي عاوزه حاجات انت مش على بالك انت كل اللي فاكره انك انت بتعمل كل ده بتريح ده في منظورك انت انت لسه اناني بار فكر بطريقتها بقى لو انت بتحبها عشان تساعدها وهكذا بالعكس فكري بطريقته عشان تعرفي تساعديه ده نمو ده نمو يبتدي في الخطوبة ويكبر في الجواز خلي بالكم عشان كده حتى في الحياة الروحية نكتشف ان السماء في تعبير الاباء مش لما تدخل السماء خلصت الحياه الروحيه بالعكس دي لسه بس هي على مستوى اعمق بقى هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك واحنا لسه هنعرف اه امال ايه هو ربنا يخلص فانت بتعرفه على الارض جزئيا وبعدين لما تدخل السماء تعرفه بقى بلا حدود وتزيد فيه كل يوم هكذا في الزواج في الخطوبة تبدأ معركة الحب وأنا بحب أسميها معركة الحب فيها تعب فيها تضحيات فيها جهاد فيها سهر ولو ما فيهاش الحاجات دي مش هيبقى حب مسيحي ومش هيبقى زواج سعيد دي قاعدة ففي الخطوبة تبدأ معركة الحب ولا تنتهي بالزواج احنا ما عندناش بقى الزواج مقبرة الحب بالعكس احنا عندنا الزواج تكليل الحب اكليل للحب تتويج للعلاقة دي ولكن يستمر لأن الم... بربنا بعقلي يعني بصلي بركز في الصلاة بفكر في ربنا بتأمل بحب ربنا بمشاعري أيوة بشتاق له بحب ربنا بإرادتي يعني بتعب معاه بعمل عشانه حاجات إذا الحب في الفكر الكتاب المقدس ما هواش علاقة عاطفة خالص طبعا احنا كلنا متبرمجين في مجتمعاتنا المتخلفة دي ان الحب يساوي عاطفة طبعا ده كلام يعني سطحي مزعج الحب ليس عاطفة اطلاق حرام نسميه كده حرام جواه عاطفة اه لكن مش مش يساوي عاطفة العاطفة دي جزء من الكيان الانساني مش كله يعني لما نشوف اهالينا اهالينا بيحبونا الاب او الام لكن مش طول النهار بيغزلونا لا لكن بيفكروا فينا مشغولين علينا بيتعبوا معانا تبقى حب ها لكن جزء منها عاطفة أسوأ من كده أنا معاك أشكرك لا المجتمعات الغربية يعني مش بس وصلتها انها تبقى شويه عاطفه لا للاسف وصلتها مستوى اسوء من كده انت معاك حق لكن انا بتكلم على مجتمعنا على اعتبار انه الافلام والسينما والاعلانات الاعلان كله العطاء الحب يساوي عاطفه طبعا الحكايه مش كده خالص كلنا عارفين كده ان الحب عطاء وتعب يعني ناوي تحب يبقى اعمل حسابك هتتعب دي قاعده احسن ما تحبش لكن ناوي تحب يبقى هتتعب ما ينفعش غير كده فبالتالي في العلاقة مع مع شريك الحياة لازم الأبعاد دي كلها تكتمل. لازم أشوف أنا بحبها بعاطفتي قد إيه. دي في الخطوبة سهل، عادة موجودة ويمكن بتقل في الجواز، فدي مش هننشغل بيها كتير. لكن الحب بالعقل اسأل نفسك فيها ودرب نفسك عليه النمو في اتجاه الزواج، يعني إيه؟ يعني درب نفسك تفكر بطريقتها او تفكر فيها ليها اصل ممكن الواحد يفكر فيها ليه يعني بفكر في مراتي عامله لي ايه اكل لا أنا مش بح- ده برضه انا انا بفكر في نفسي في انها بفكر اقنعها بالموضوع اللي في دماغي ازاي لا لا انا مش بفكر فيها ولا حاجه لكن في فرق ان انا افكر فيها ليها دي حته بقى ليها ايه افكر هي ايه اللي يبسطها اه ده افكر فيها ليه درب نفسك ان يبقى تفكيرك متحرر عن الانانيه وبيفكر لحساب الاخر على مستوى الاراده اتعب معاها عشانها برضو معلش انا بتكلم للراجل لكن طبعا الكلام ينطبق على الست انها بتفكر في جوزها بنفس الطريقه بتفكر فيه ليه ازاي ترضيه ازاي تسعده هو ده الزواج السعيد بتتعب معاه مش عشان تحقق بس ذاتها عشان هو كمان يرتاح الحكايه دي عاوزه تدريب هو ده النمو في اتجاه الزواج في النهايه عاوز اقول انه خطوبات كتيره قوي بتضيع في حاجات آه، قولة اتفاقات آه، فلوس على كل واحد بيحاول يبني نفسه عشان يبتدي في الدنيا الصعبة دي على تجانس عائلات على كل واحد عاوز التاني يرضيه دي مصيبة دلوقتي ان كل واحد مستني التاني يتغير عشان يبقى على مزاجه لسه كنت في اجتماع برضو بقول كده فواحدة سألتني قالت لي طيب انا بقى الحقيقة ما اخضعش غير لما هو يحب ويثبت جدارته كشخص مسؤول وبعدين نبقى نخضع له نبقى نفكر في موضوع الخضوع ده كل واحد هيستنى الطرف الثاني يحبه ويبتدي خلاص يبقى مش هتمشي الموضوع ابدا كل واحد فينا لازم يتحرك بالمثالية اللي جواه انا راجل انا مسؤول احبها وافديها واتعب معاها انا بنت او زوجة انا مسؤولة اتغير عشان اسعده هو ده شكل من اشكال الخضوع اخضع له بحب مش ب... ب... بتذلل لا انا مسؤول عن دوري وهي مسؤول عن دورها لو في واحد بيقدم دوره بامانه والتاني مش بيقدم خالص لا وقف شويه وقف شويه وحط علامه استفهام على العلاقه دي لكن خلي بالكم الحب عدوى يعني زوجات كثيرات من امانتهن في الحب والخضوع خلوا الازواج غصب عنهم يحبوهم ويبقوا مسؤولين عنهم وأزواج كثيرين من أمانتهم في الحب والمسؤولية عن الطرف الثاني والبذل والعطاء خلوا الزوجة الأنانية اللي بتفكر في نفسها بس يعني مش عاوز أقول تختسي عاوز أقول يعني تحس إنه لازم تدي ولازم تخضع واخدين بالكم الحب عدوى فالأقوى هو من يحب أكثر مش من يأخذ أكثر لأن من يحب أكثر يعطي أكثر خلي بالكم من كده وهو الأقوى مع انه يبان دايما هو الاضعف يقول لك اللي بيحب خسران على طول صح الكلام ده خسران فعلا تعبان مضحي المسيح كده لانه بيحب انما جبناش يعني غلبناه لكن هو ما يقدرش يبقى غير حب انا طولت عليكم اعتذر لكن في النهايه بقول انه إذ- لازم ننمو في اتجاه الح- الزواج نتعلم نحب مش بالعاطفه بس بالفكر بالإرادة عشان ت- يك- يكتمل الحب في الزواج وينمو ومالوش آخر بقى إلا أن نكون واحدا فعلا بكل ال- تح- ما تحمله الكلمة دي من معاني ربنا يدينا نعمة أن احنا نتحرك في اتجاه سليم له كل مجد وكرامة في كنيسته